أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله إنه ليس معنى أن درسنا درس عقيدة أن يكون بعيدا عن القلوب إنني ذكرت في مقدمة هذه الدروس أنه ينبغي أن ترقق العقيدة قلوبنا أكثر من أي شيء آخر لأننا نتكلم عن العقيدة في الله في الله جل جلاله فإذا كان الأمر كذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإننا لا ننفك عن الإسلام قيد أنملة عن الكلام في الدين فينبغي أن يكون هذا الدين تزكية للنفوس إن بعض الناس حين يعالج مسائل العقيدة بعقلية شديدة يقسي القلوب ويقدم مبدأ التنازع والأخذ والرد واللف والدوران حتى يوقع الشباب في حي صبيص لا إخوتان العقيدة تزكية للنفس ترقيق للقلب قرب من الله جل جلاله علم والعلم معرفة بالله جل جلاله وبسننه وبشرعه وبدينه وبأمره وبنهيه أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله وقفنا في اللقاء الماضي مع قول الشيخ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هي دي العقيدة يا جماعة اللي يقول لي ليه العقيدة الصحوية أقول له عشان كده عشان الكلام مترتب متنسق ماشي صح بسيط اللي عقده بس دخول المناظرات العقلية فيه لكن شوف الكلام بسيط وحلو ازاي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره القطعة اللي احنا فيها خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا في مشكلة الكلام ده صعب معقد بيتكلم عن حاجة غير واقعية بسيطة خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقه بعلمك اعتقادك ان ربنا لما خلق الناس دي خلقهم بعلم هو يعلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا إن كل شيء خلقناه بقدر فخلق الإنسان وخلق قدره وخلق كل شيء فقدره تقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى فلما خلق النملة قدر لها أقدار ولما خلق النحلة قدر لها أقدار ولما خلق الإنسان قدر له أقدار ولما خلق الحيوان قدر له أقدار وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا كل إنسان هيعيش مدة قد إيه ضرب لهم آجالا زي ما قلت لكم في اللقاء اللي فات إن احنا ندخل بقى هل المقتول ميت بأجله ولا انقصف عمره ميت بأجله ربنا قدر له أجله خمسين سنة هيموت ازاي ربنا قدر له السبب اللي هيموت بيه هيموت تحت قطر هيموت تحت عربية هيموت بمرض هيموت بسكتة قلبية هيموت برصاصة هيموت بسيف هيموت ب... وهو نايم هيموت وهو قاعد هيموت وهو بيجري مش لسه قريب من شهور ورونا لعيب كورة وهو بيجري في الملعب أثناء الماتش وقع مات اه لعيب مش عارف اسمه لعيب آه اجنبي يعني مات وهو بيلعب وهو بيجري يعني الجدع ده او الانسان ده متدرب قبليها بيوم تدريب ومسخن قبليها بدقايق ونازل عاملين له كشف عن منشطات يعني صحته المدرب مش هيدفع بيه كده هو ده قدره ومن غير سبب ظاهر لينا يبقى وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم اعتقادك أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة يبقى مكتوب إن محمد سعيد ده أبوه فلان وأمه فلانة وأبوه هيتجوز أمه في الوقت الفلاني وهينجبه فلان ده وفلان ده هيتولد في المكان الفلاني والساعة الفلانية وهيرضع كذا وترضعه فلانة وفلانة ويعيش كذا وابتدائي كذا واعدادي كذا وثانوي كذا وجامعة كذا وهيتجوز وهيخلف هيموت هي كل ده مكتوب لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقه زي ما قلنا كده في بداية العقيدة دي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري بل هو خالق ولا مخلوق ورازق ولا مرزوق يعني ربنا سبحانه وتعالى خالق حتى لو ما خلقش حد هو خالق وان ضربنا مثل دي بدي قبل كده قلنا ان في حاجه اسمها متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل انت قاعد ساكت اهو قافل بقك تماما اقدر اقول عليك اخرس لا انت مش اخرس انت متكلم يعني نقول محمد متكلم وانا متكلم ومحمد ده برضه متكلم محمد حسين متكلم بس انا متكلم بالفعل بتكلم اهو وهو متكلم بالايه بالقوه لانه متى شاء تكلم فربنا سبحانه وتعالى مش عشان خلق اسمه خالق هو اسمه خالق ولو لم يخلق ورازق ولو لم يرزق يبقى سبحانه وتعالى لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم قبل ما يخلقوا هو عليم بهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم عشان كده قلت اعتقادك أنه عالم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كتير بتيجي معانا وكتير بنقول إن عالم ما كان سبحانه وتعالى وما سيكون علم أزلي أبدي وما يكون الآن وما لم يكن قال سبحانه ولو ردوا لعادوا هم لن يردوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ربنا بيقول لو ردوا هم لن يردوا اللي بيموت ما بيردش تاني لكن لو ردوا لعادوا ربنا بيقول لعادوا يبقى عالم انهم لو ردوا لعادوا لو انهم مش هيردوا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون جل جلاله وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم خلي بالك بقى وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته يبقى ربنا يعلم ان فلان هيولد كافر وهيعيش كافر ويموت كافر ومع ذلك الله يامره بالايمان هو ده معنى الاثنين ورا بعض الله يأمره بالإيمان وهو يأبى إلا الكفر قلنا من دي بقى حتة رقة القلب الجميلة بقى تيجي هنا في إيه أن الله سبحانه وتعالى حين تتوب إليه وتقول له يا رب عديها المرة دي واسترني ومش هعملها تاني أبدا وهو يعلم انك هتعملها تاني ومع ذلك يعديها ويسترك ويعافيك وهو يعلم انك هتعملها وانك كذاب حتى في توسلك ده لانه كريم كريم وحليم ورحيم وودود سبحانه وتعالى فلذلك من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى طيلة الليل أو الثلث الأخير من الليل ينادي هل من سائل فأعطيه والعبد غافل نايم كريم جل جلاله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن برضه هتسمع الجمل دي على بعضها تاني خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن وما لم يشأ لم يكن ودخلنا بقى في شرح الجملة دي لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته هي دي زمان ضربنا لها مثال يا جماعة ان انا دلوقتي لو شئت ان انا ارفع ايدي ارفعها انزلها انزلها اضمها اضمها افرضها افرضها الايد بتتحرك لوحدها لا في تحكم مركز تحكم في المخ هو اللي بيحرك اليد عشان كده لو تعطل هذا المركز مركز اليد تتشل اليد يبقى انت مفكر ان الايد بتتحرك لوحدها دلوقتي اهو اللي انت شايفه قدامك مش شايف ايه مركز التحكم الكبير لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الانسان كده مع ربنا الانسان له مشيئه زي ما بقول كده ان الايد لها مشيئه هي بتعمل اللي هي عايزاه باي طريقه ومش شايفين ايه اللي بيحركها هي اللي بتحرك بنفسها هي لكن اللي بيحركها في هنا المخ لها مركز في المخ لها سلك واصل سبحان الملك فهذه هي ودي اللي انا بقولها في علم القلوب يا جماعه ان العقل ده جزء من اجزاء القلب وبينهم صله والاطباء النهارده يقولوا لك الكلام ده دروشه ملوش اصل هم يقولوا اللي يقولوه لكن عندنا الدين بيقول كده ان اللب جزء من القلب بينهم اتصال بس الاتصال ده احنا مش عارفينه اتصال معنوي قد يكون او اتصال يعني صحيح بس ما حدش يعرفه هو الناس عرفت كل حاجه بكره يكتشفوا وما كانوا ما يعرفوش حاجات كتير الدين قال عليها والاخر اكتشفوها فالشاهد ايه ان انا بقول لك ان انت ليك مشيئه يعني ايه يعني انت دلوقتي لو عايز تقوم قوم عايز تقعد تقعد عايز تنام تنام مشيئتك عايز تدخل مسجد او تدخل سينما تمسك المصحف تسمع شريط موسيقى او شريط قرآن لك مشيئة بس مشيئتك دي لن تخرج عن مشيئة الله ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له وما تشاءون إلا أن يشاء الله يقول الشيخ في شرح هذه المسألة الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كثيرة وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما ينفعش الكلام ده خالص فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ربنا عاب عليهم الكلام ده وأنكروا جل جلاله أنكر عليهم أنهم يقولوا إن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أنكر عليهم أن يقولوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون ذمهم الله تعالى حين يجعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته يعني هم ما بيقولوش ان الشرك حصل بمشيئة الله منهم لا ده هم بيقولوا ان ربنا راضي منهم الشرك ادم شاءه يبقى ايه يبقى راضيه يبقى هو ده الانكار على احتجاجهم بدي وقالوا لو كره ذلك وسخط لما شاء فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئة الله دليل على امره به او انه انكر عليهم معارضة شرعه وامره الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للامر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وانما ذكروها معارضين بها لامره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره قصة مشهورة إن واحد سرق فأتي به إلى عمر قال سرقت قال قضاء وقدر الله قضى علي وقدر قال له انت سرقت قال سرقت قضاء وقدرا قال له وانا اقطع يدك قضاء وقدرا انت بتقول قدر علي السرقه وقدر عليك انك تتقطع ايدك هي هي يبقى اللي يقول لو ربنا شاء لهداني لكن ربنا شاء ان يضلني يقول له مش عرفك مش عرفك ان ربنا شاء انه يضلك ربنا بيقول لك اهتدي يبقى انت دلوقتي ماشي انت انت مخير اهو لكن خيارك لن يخرج عن مشيئة الله هي دي عقيدة المسلمين يعني قدامك اهو باب المسجد وباب السينما جنب بعض ربنا بيقول لك ادخل المسجد الاذان بيأذن اهو حي على الصلاة حي الفلاح وانت واقف قدامهم انت مخير اهو هتدخل فين؟ قول لي اللي ربنا قدر طب ربنا قدر ايه؟ ما اعرفش طيب يبقى انت مختاره بس اللي هتختاره يبقى هو اللي ربنا شاءه ادخل المسجد بقى يقول لا ما ربنا ما ارادش ان ادخل المسجد ايش عرفك ربنا بيقول لك ادخل المسجد بيامرك اهو ادخل المسجد عشان كده كتير يقول ادعي لي ربنا يتوب عليا بطل وربنا يتوب عليك ادعي لي ان انا اصلي صلي ويبقى ربنا اراد لك انك تصلي مفيش مجال للاحتجاج عشان كده بقول يعني لو اخذنا بقى نقعد نتكلم ونرد الانسان مسير ولا مخير و ملوش لازمه الكلام ملوش لازمه الكلام نهائي فعلم ان مراده تكذيب فهو من قبل الفعل من اين له ان الله لم يقدره اطلع الغيب فان قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر اذ قال له اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى اي غلب عليه بالحجه قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلقاه بالرد والتكذيب له كما فعلت القدريه ولا بالتاويلات البارده بل الصحيح ان ادم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان اعلم بربه وذنبه بل احاذ بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فانه باطل وموسى عليه السلام كان اعلم بابيه ادم وبذنبه من ان يلوم ادم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وانما وقع اللوم على المصيبه قال انت ادم خيبتنا واخرجتنا من الجنه يبقى بيتكلم على المصيبه مصيبه الخروج من الجنه انما وقع اللوم على المصيبه التي اخرجت اولاده من الجنه فاحتج ادم بالقدر على المصيبه لا على الخطيئه يبقى ما كلموش على اكلت من الشجره ليه ده بيكلموا ايه على مصيبه احنا خرجنا من الجنه مصيبه تعبنا في الدنيا فاحتج ادم في المصيبه لو واحد قال لك انت جات لك انفلونزا ليه تقول له ايه من ربنا صح ولا لا وما تبقاش تتجد بالقدر يعني انت رجلك اتكسرت ليه قدر ربنا فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب يبقى فهمت ما نحتج بقى بالقدر على انك انت ماشي مع البت دي ليه قدري لا مش قدرك ربنا قال لك ما تمشيش لكن قدرك اللي انت اخترته قصدي ما تحتج بيه لكن لو قلنا لك انت اتفقعت عينك ليه تقول قدر مصيبي مصيبي ماشي تمشي كده فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب شوف مسألة القدر سهلة ازاي وبسيطة ومش معقدة ومش محتاجة كلام كتير بس للي يرضى للي يقبل الكلام ده اما اللي هو مفتون بقى وعايز يتكلم ويلت ويعجن مالناش دعوه بيه قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اما قول ابليس ربي بما اغويتني انما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بمقدر واثباته له الم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون يقول لهم أنا هدعوكم وكلامي ده مش هيفيد في حاجة إذا كان ربنا قدر عليكم أنكم تكونوا من الغاوين هو ربكم ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن عن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به هو اللي بيتكلم بيعك وينت ويعجل واللي ساكت راضي وربنا بيعلمه الفقرة رقم 24 يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ولا يظلم ربك أحدا يقول الشيخ في الشرح هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله يعني بيوجبوا على الله أن يفعل الأصلح للعبد أنت توجب على الله يا عبد يعني إيه إيه لما يجي واحد شغال عندك شغال عندك أنت مشغل عمال عندك بيشيلوا تراب وبيعملوا مثلا مثلا يعني يقول لك أنت المفروض كنت تقول لي في منتهى البساطة تقول المفروض أنا كنت أقول لك أنت شغال أنت تشتغل تعمل اللي أقول لك عليه وبس مفروض إن أنا إيه أنت مفروض تشيل معانا انا مفروض انت بتفرض عليا عامل عندك واخد بالك ازاي فلذلك هؤلاء المعتزله فرضوا على الله او اوجبوا على الله في مساله الهدى والضلال قالت المعتزله الهدى من الله بيان طريق الصواب والاضلال تسميه العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه هذا مبني على اصلهم الفاسد ده كلام غلط من اوله لاخره اصلهم الفاسد ان افعال العباد يخلقها العباد المعتزله بيقولوا ان العبد بيخلق فعل نفسه وان ربنا لا يعلم افعال العباد الا بعد العباد ما يعملوها طبعا احنا قلنا وبينا معتقدنا ان الله علم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم الدليل هو قول ربنا جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي لأن ربنا قال للنبي ما تصلي عليه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يبقى الرسول بيهدي الدلالة الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام الرسول له الأولى اللي هي الدلالة لكن الالهام بالفعل خلق القدرة على الفعل خلق الفعل نفسه في العبد ليست الى احد انك لا تهدي قال سبحانه وتعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها قال سبحانه وتعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئه قال تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم فالهداية نوعين هداية دلالة وإرشاد وهي لكل البشر تدل وترشد وهداية توفيق وإلهام وخلق القدرة على الفعل وهذه ليست إلا لله وحده قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله